بتكلموا في غير شيء احنا بنتكلم في ايه الفرق بين آه، نيمار و... ومحمد صلاح وكريستيانو وميسي وبين صاحبي الحريف الحريف مم.
اللي في الماتش بتاع كل يوم خميس ب... يعني اللي هو بيجيب خمس تجوان كل مباراه بنلعبها ومع ذلك هو ما يسويش مش مش هيدفع فيه 200 مليون يورو زي نيمار هو ما حدش هيدفع فيه 50 جنيه فريق كهربة طلقه مش هيدفع فيه 50 جنيه فريق كهربة طلقه ده حاجه جميله يعني بس هو مش هيدفع فيه برضه 50 جنيه ان ان ده ان الاولانيين هي مش بس قصه الموهبه الاولانيين قبلوا حياه الاحتراف أنا قبلوا عايز حياه أ- الجديه انا حاسس إن هخش في الموضوع قوي من غير ما اقول لك انت ازيك ازيك يا كبدي الراجل برضه لو الراجل جاب لنا بصراحه اكل وعازمنا والمفروض احنا اللي كنا نواكب معاه
ازيك يا كنزي اخبارك ايه؟
ذوق لمسات الفنيه عنده حلو لا احمد كنزي قصه معرفه قديمه برضه فدي مشكله دايما المعرفه القديمه احنا عارفين كل اللي حصل طيب آه، دايما المشكله اللي الواحد بيحسها ان هو عايز يبدا طريق ربنا سبحانه وتعالى وبعدين حاجه بتحكي عن نيمار وميسي وبتحكي عن الراجل اللي في قرابه طلقه تمام فايه ف, و... ف... حتى مش شايف فرق كبير قوي حتى في الايه في ال... في النظره وما بين آه، حد بدا طريق ربنا سبحانه وتعالى وعايزين نقارن انا بدات طريق ربنا خدت خطوات قمت من على السرير عايز أبقى اجري بقى اعمل ايه عشان ابقى نيمار؟
عايز عايز ابقى نيمار عايز ابقى نعمل اه ايه؟
بس أنت قصدك نيمار دعوه اللي بيتعين في الجامعه آه، بيروح كل شويه مؤتمرات آه، في مؤتمر في الساحل ده في مؤتمر في فرنسا ده في مؤتمر في المانيا شركات الادويه بتدلعوا على الاخر و... وبيعيش حياه لذيذه واولاده بيعيشوا حياه لذيذه بس هو تعب عشان يعيش الحياه اللذيذه دي فالدين له وجهين الالت- التدين الحقيقي والالتزام له وجهين وجه آه، جميل قوي وممتع قوي انت ينتظركم ايام رائعه اه الكلمه اللي لعيب كوره وهو بيعتزل قالها لعيب كوره كان عنده 17 سنه الكلام ده كان زمان يعني فيعني قال ينتظروه ايام رائعه كلمه اثرت فيا قوي حسيت ان واحد بيقول باي باي يا مجد باي باي يا مئة- آه، مئات الالاف من المتفرجين قاعدين تهتفوا باسمي آه، باي باي يا اعلام 7000 كاميرا قدامي وانا خارج من المباراه انا خلاص مروح وفي نجم طالع بقى انا عارف الايام التحفه اللي مستنياه انا عارف الروعه اللي مستنياه فالكلمه اثرت في قلبي قوي قلت الكلمه دي احنا اولى بيها ان كل ملتزم داخل الطريق اقول له تنتظرك ايام رائعه بس زي ما في وجه ممتع في الدين زي ما في صحبه حلوه هتصاحب ناس نظيفه بجد بتحبك من قلبها بجد مش داخل على اصحابك آه، بيضحكوا معاك اول ما تدوم ظهرك يبداوا يتكلموا عليك هو في اصلا في في ناس كده يعني في ناس هتحبني لمجرد خير وبس كده ايه انت هتعيش في نهر من الحب وهتاكل اكل يعني مثلا يعني ليا ناس ادي اصحابي هتنازل هتنازل على الدور اللي انا بقوم بيه اقول اكل يا جماعه انك هتاكل اكل ليا ناس اصحابي من قريه جنبنا اسمها ميت الكرمه يعني فهم يعني بدايه التزامهم كانت معاه في جوله جوله في الشارع يعني والوقت ما شاء الله دعاه وحاجه جميله قوي ف...
انا بس عايز اتاكد يا جماعه كلمه شيخ قالها كتير جدا جدا ودلوقتي بسم الله ما شاء الله دعاها ف في في كميه ناس بفضل الله سبحانه وتعالى مشت في الطريق وكملت فبشرى بس لان لان دول حطوا نفسهم في المكان الصح لان دول خدوا جا... الناس دي كلها دلوقتي دعاه زوجاتهم داعيات اللهم لك الحمد اللهم لك الحمد انا آه، آه، يعني استغفر الله العظيم يعني انا ربنا وسع رزقي قوي في الصحبه يعني ممكن يكون الواحد ساب حاجات في الدنيا آه، كتير خاف انها تاثر على دينه بس ربنا عوضني قوي في صحابي آه، و- وبارك لي في في الناس اللي قريبه مني بضحك بس ربنا عوضني بكنزي برضه
لا حاجة فعلا ما جميلة شاء طبعا.
الله. آه، إيه اللي بيكمل إيه اللي بيكمل بيعيش حياه جميله قوي يا جماعه امال ليه طيب يا شيخ يعني اغلب اغلب الناس تقول لك انا انا, أنا مش لاقي حد حواليا لانه حبيبي مش عايز يعيش حياه الدين اللي بحقه حقيقي هو هو مش مش ع- هو مستصعب هو مش راضي يدخل بحقه حقيقي انت عارف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ومن الناس من يعبد الله ايه ولا حرف يعني ايه حرف الحرف في اللغه هو طرف الجيش فهو عايز يدخل ال- الجيش بتاع الالتزام عايز يدخل حياه الجنديه بتاعه الالتزام عايز يفضل على الطرف في الكتب المعاجم يقول لك هو ليه في جندي بيقف على الطرف يقول لك ان انتصر الجيش قر وان انهزم الجيش فر هو مش داخل ماضي على بياض عارف ابو دجانه كده لما النبي عليه الصلاة والسلام بيقول من ياخذ هذا السيف كله رفع ايده النبي قال بحق كله نزل ايده ابو دجانه الوحيد اللي فضل رافع ايده ده معناه بيقول النبي ايه انا أنا ماضي ماضي على في بياض بياض، رسول آه.
الله ايا ما كان الثمن من غير اي في توقع ناس من الصحابه ما كانوش ماضيين على بياض لا هو ده عنده صفه تانية ميزه تانية بس هي بقى المره دي كانت من نصيب ابو دجانه رزق ربنا ابو دجانه فيها يعني آه، ال- هو ده عنده بقى تحمل مسؤوليه لا انا عايز اعرف الثمن قبل ما قبل ما امضي انا همضي حتى لو الثمن عمري بس انا انا, بس أنا قول لي عمري.
خايف ان انا ادي كلمه آه، آه، مع ربنا واطلع صغير وارجع فيها لان ده عقد مع الله مش فاكر مين من الصحابه خايف امضي وارجع بعد كده مش قادر اوفي بالعقد اظن مين مش الصحابه كانوا الصحابه بيبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم في في الانصار يعني فمسك ايديهم اه ابو الهيثم بن التيهان مسك آه.
ايديهم قال لهم استنوا انتوا عارفين انتوا بتمضوا على ايه؟
ستهدفوا نحوركم للعرب ده انت الدنيا كلها تقف ضدك فهو بي... كان بيشرح لهم التوقعات يعني set expectations احنا بنقولها دلوقتي فهو عمل كده بالظبط قال لهم بس تعرفوا انتوا هتعملوا ايه عشان ايه وكان بيقول لهم اه تعالى ما افهمك المهم اصل انت واخد و- فاكر ومن نظره تانية كمان بيقول لهم خلي بالكم اللي انتوا هتمضوا عليه ده انتوا هتعملوه لان ده النبي تمام ما انت يعني بتلتزم باللي انت هتمضي بيه اه مش وبيقول لهم لا، اعذر لكم بخوفهم.
عند الله ان تعتذروا من الان يعني خليكم مجرد مسلمين عاديين زي ابو موسى الاشعري في اليمن مع الاشاعره زي كثير من الصح من المسلمين كانوا اسلموا في الوقت ده بس انا مش هقدر اخدك يا رسول الله اخدك دي تمنى غاليه قوي يعني اسلم معاك واجي لك كل فتره اقعد معاك في دار الارقم وارجع بلدي انا كتير دفعوها في الوقت ده انما اخدك عندي ده انا الدنيا كلها تضربني بال تبناك ده- انا انا شلتك ده انا معناه ان الع- العالم كله هيقف في وشي دول الرجاله اللي وافقوا بقى انا ازاي اوصل ان انا اخد قرار زي ده في حياتي يعني انا ممكن دلوقتي انا اقول ايه انا ش... انا يعني خلاص اقتنعت ان هو ده انا اصطفاء اه استغفار من ربنا سبحانه وتعالى قبل ما بتاخد القرار هو حقيقه ان ربنا يختارك طب حضرتك عايز اتبنى الدين نفس التبني اللي ايه الانصار تبنوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني حاجه في عايز قمة روعة.
اتغير يعني انا عايز- حابب عايز حابب اتغير اتغير عايز ابقى نيمار على فكره احنا كنا بادئين بنيمار عايز ابقى نيمار عايز ابقى محمد صلاح يبقى لازم هتقبل حياه الاحتراف اللي عاشها نيمار عشان يبقى له تمن بعد كده انما صاحبك آه، بتاع آه، ماتش يوم الخميس هو هو ما حصلش بس هو ما قبلش حياه الجنديه اللي عاشها نيمار ما قبلش انه ينام في ميعاد ويصحى في ميعاد ما قبلش ان في كابتن ي- يقول له اعمل وما تعملش ويفضل حاطط وشه في الارض ما قبلش ان في ميعاد تدريب يومي ما قبلش ان لازم يروح جيم وي... والعضله دي انا عايز ازودها 150 جرام الكلام اللي اتقال لصلاح اول ما راح ليفربول انما العضله دي عايزين نخز... هو ما قبلش الكلام ده آه، لا لا لا لا انا انا عايز اعيش انا بحب الكوره بس الكوره هوايه بالنسبه لي اه فالهاوي ملوش تمام مش التزام مش فعلا.
الملتزم هو يعني إيه التزام نلزمكموها يعني ايه التزام يعني ايه ملازم اول يعني ايه اول ما الدكتور بيتخرج بيبقى اسمه طبيب مقيم يعني ايه طبيب مقيم لا انت لازم في الاول في شويه جديه عشان ترسم مستقبلك لقدام فالالتزام لذيذ وجميل وفي حاجات جميله وهتعيش علاقه مع ربنا عظيمه و... وقلبك ده هيبقى يعني مأوى لمشاعر الدنيا ما يدفع ما يعني الدنيا بذهبها ما يعرفش يشتريها وهتلاقي صحبه نظيفه و... وهتعيش مع ربنا هيبقى في ذكريات جميله قوي في طريقك في الدين و... انت هتعيش لحظات حلوه قوي هتنتظرك ايام رائعه فعلا دنيا واخره باذن الله سبحانه وتعالى ولكن ماذا بقى في طالب في كليه طب آه، آه، بقى دكتور وفي مهم.
واحد اتعين في الجامعه ماذا بقى لو انت بقيت جد في الدين و- وبعدت عن العشوائيه خالص وبقيت جد في الدين وخدت الدين بحقه وخدت السيف بحقه زي ابو دجانه انت ينتظرك اروع مما تتخيل طب عندي- أنا- عندي عندي بس أنا- حته بس كده اه قبل قبل ما ندخل أنا انا هسيبك ازاي بس ماشي.
اه قبل ما ندخل ازاي ازاي ابقى كده هل انا اصلا مطالب ان انا ابقى نيمار يعني هل انا بدايه يعني الطبيعي ان انا ابدا افضل اترقى اترقى اترقى لغايه ما ابقى فيرويد زي ما بيقولوا كده ولا انا ممكن ابقى انسان عادي كان بصلي وبصوم في وخلاص.
مصر آه، كان في عبيد بيترحلوا على مصر آه، ايام الدوله الطولونيه وال- والحاجه الحاجات اللي زي دي كده والدوله كذا دوله يعني دول كانت ايامها كلها داخله في بعضها يعني ف... فالمهم فكان في اتنين عبيد مترحلين آه، واحد اسمه كافور وواحد اسمه سودان يعني ايه ف... فالاثنين هما مترحلين قاعدين مع بعض بقى تحلم بايه فسودان قال له انا نفسي امنيتي ان إيه ان انا اشتغل طباخ في مصر قال له ليه قال له طباخ عند واخد غني كل يوم ايه آه، آه، اكل اكله جديده ومش عارف ايه فكافور قال له انا نفسي احكم مصر بعد سنين كافور ده هو كافور الاخشيدي اللي اسس الدوله الاخشيديه في مصر فجاب الشاب اللي كان معاه خلاه طباخ عنده فقال له هذه همتي وهذه همتك انت ما كنتش قليل بس انت اللي من اولها سقفت على نفسك بدري اه عايز عايز تبقى- انت اللي من اولها تهيألك ان ده اخرك انت اللي من اولها اه، يعني ايه تهيبت فلا اقتحم العقبه تهيبت انك انت تطلع اقتحم ده اللي هو القى النفس بلا رويه الاقتحام الكوماندوز انت من اولها تهيألك انك انت ما انا انا ما اقدرش مين قال لك انك ما تقدرش مم.
اه، اه، رمضان اثبت انك تقدر انت في رمضان صمت 30 يوم متواصل قمت 30 يوم متواصل نمت 10 ايام على الارض في الاعتكاف و... و... وكسرت كل عاداتك كوبايه فنجان القهوه اللي بتقلك انك ما تقدرش تصحى من غيره آه، صحيت من غير النسكافيه بتاعك و... ونمت وندور منور و... وما نمتش في اوضه مقفوله ومحدش واحد صاحبي كان مره كنت آه، نايمين مع بعض في مكان فبيقول لنا اللي هي اللي هيصحيني هفجره صعب عليا والله قوي الكلمه اللي اللي هفجره لا، انا عايز عايز اعمل زيه
هو هو يا عيني مش هو عايز يقول لنا انا يا جماعه انا مستحيل انام غير في الضلمه في الهدوء هتنام وواحد صاحبك هيدوس على رقبتك و- وهتلاقي فجاه التهجد بدا في المايك فالتهجد بادئ وانت لسه نايم انت انت كسر الصندوق الاسود بتاعك انت فعلا تقدر انت خساره انت خساره والله انت انت انت جميل قوي انت جواك طاقات عاليه قوي انت ذكي جدا يعني بلاش ابقى طباخ في الدين يعني بلاش ابقى الراجل اللي هو طموحه قليل في الدين بلاش ابقى قليل. يعني هل الدين يستوعب آه، لا مش الدين يستوعب هل انا المفروض ابقى عندي طموح عالي يعني و- و- و- وحضرتك شايف من وجهه نظرك يعني يعني خليني اقول الكلمه كنت جايه في دماغي جايه في دماغي انا ح- ح- ح- طموحي الكبير ده هعرف اخش بيه الدين ولا هيبقى غلط.
حاجه مثاليه هتحطمني نفسيا وخلاص ومش هوصل لحاجه لا عايز اعمل حاجه في الدين عايز ابقى عايز ابقى نجم كده في الدين زي ما الواحد وتكمله برضه للسؤال ممكن ساعات لما نسمع عن آه، اقل واحد نعيم في الجنه او كده فيجي لك طب ما انا ممكن ابقى اقل واحد ايه المشكله؟ ادخل بس وخلاص وابقى اقل واحد وعادي جدا إيه، الرسول عليه السلام يقول م.
إيه، ما من ساعة تمر بابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها إلا حسر عليها يوم القيامة إيه، هي- هي- هيتحسر هيتقهر يوم القيامة ما يشوف اللي استغل الساعة دي خد إيه ايوه ماشي ده كلام جميل جدا بس ياخد بالك من حاجه هي المشكله مش اقل واحد في الجنه ده قد 50 مره ملك الارض المشكله في القهره لما تشوف اعلى واحد في الجنه ولما تكتشف انه كان صاحبك ان هو كفور وصاحبه تكتشف ان واحد زيه زيك اصلا وان القصه بس ان هو استرجل شويه هنفسي عليك قوي كنزي اما تك- ذو الجوشن الضبابي آه، قابل النبي عليه السلام في ال- في ال- في اول المرحله الجاهليه فالنبي عليه السلام عرض عليه الاسلام فما رضاش يسلم طبعا انا داخل فين بقى وهيحاربوني وابو جا... وابو لهب وابو جهل فاسلم بعد فتح مكه ف... فبيقول يا ليتني كنت من الاولين يا ريتني كنت اسلم انا اسلمت في وقتها يا ريتني كنت من الاول يا ريتني كنت وبرضه عفيف الكندي نفس القصه النبي عرض عليه الاسلام وما كانش فيه غير ثلاثه اسلموا في الوقت ده كان هو يبقى الرابع بعد فتح مكه قال يا ليتني كنت رابعهم مرت الايام واسلم برضه ها كنت هبقى دلوقتي انا الخليفه الرابع كنت كنت هبقى دلوقتي ما هو الغنم بالغرم ما هو انت بتدفع ضريبه بعد الناس عن الله في الدنيا من اجل ان تجني خراج هدايه في الاخره انت هتبقى باشا في حد ما يرضاش يتجوز بنت السلطان انت انت فعلا هت- انت انت هتتعامل عند ربنا معامله تانية اما تبقى ملتزم اه، خاص هتبقى عند ربنا تحيتهم يوم يلقونه سلام يوم يلقونه انت في قصه في في لقاء خاص بينك وبين ربنا يوم القيامه غير البشر خالص آه، خ- سلام قولا من رب رحيم سلام قولا انت تقدر آه، مره مسكت التليفون وواحد صاحبي كان بيزورني شاب جديد يعني وشاب آه، ما شاء الله يعني حاجه بريليانت قوي يعني مم.
آه، فبيزورني فبيقول لي ده فلان الفلان شخصيه عالميه مشهوره يعني آه، مسلم يعني شخصيه عالميه مشهوره وده صاحبي بس هو ما يعرفش فبيقول لي فلان آه، مش عارف حصل له اصابه ايه وتعبان ايه فانا اتجحست عليه فقمت ماسك التليفون وقمت بعت له واتس مالك سلامتك انت فعلا حصل كذا انت فالتاني بص لي كده قال لي انت بتكلم مين؟ انت انت بتكلم مين؟ اه مثلا هو المره دي حاسس انها إيه، لا ده ده كده over لا ده تعالى بس ثانية. قال لي ممكن توريني ال profile picture بتاعته دي نفس الاسم
فوريته الصوره ايه ده هو- قال لي طب معلش انا اسف برضه ما صدقش قال لي ممكن توريني رقمه ما هو بقى في هو في دوله اوروبيه فوريت فبص الرقم دكتور حازم هو طبعا كل بقى المعامله اللي فاتت غير المعامله انا بحبك قوي انا فخور ان انا اتعرفت عليك فانت حبه الله تزيد سلام قولا من رب رحيم انت عارف يعني انا ممكن امسك التليفون اتصل على الرئيس دوله التاني بيبص لي كده بجد سلام قولا يعني ربنا مش بعت لك سلام مع ملك انت بتتكلم مع ربنا مباشره دي مقامات في الجنه حتى النظر لوجه الله لوجه الله في الجنه مقامات يعني في واحد بينظر لوجه الله كل جمعه في واحد ينظر لوجه الله بكره وعشيه اللي هو اعظم نعيم الجنه كل حاجه درجات طب وفي الدنيا مفيش حاجه للناس اللي يعني الناس اللي ضحت بقى وسابت وقررت ان هي تبقى يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم ربنا يعوضك ربنا خلى الصحابه ملوك الصحابه لما ضحوا في طريق ربنا واجتهدوا في طريق ربنا وبذلوا بحق وحقيقي ربنا خلاهم ملوك الارض ربنا رفعهم فوق الدنيا يعني انا دايما اقول لاخواني انتوا فاكرين ان النبي هو اكتر واحد ضحى هو فعلا النبي اكتر واحد ضحى واكتر واحد خد قلت لهم تعالوا بس نشوف النبي خد كده ربنا ادى للنبي ايه النبي تزوج اجمل نساء في الدنيا النبي عليه الصلاه والسلام النبي ربنا اداله صحه وقوه مش موجوده في الحياه اصلا مش موجوده في الحياه يعني النبي عليه الصلاه والسلام قوته وصحته ل... النبي عليه الصلاه والسلام ربنا ر- نصره فوق الدنيا كلها وقبل ما يموت شاف نصر الاسلام وشاف ان الاسلام بقى قوه زيها زي الفرس والروم بل اقوى منهم كمان النبي عليه الصلاه والسلام يا جماعه انت لو بصيت للعطاءات الدنيويه اه طب ما النبي ابتلي طب ما النبي ولاده ماتوا ايوه ما هي دي الدنيا ما هي ضربت لا يعني وان كنا لمبتلين انت كده كده مبتلى كده كده هو عشان ربنا يشوقك للجنه فهو مش هيخليها لك جنه انما ان اعطيناك الكوثر هيديك كتير قوي طيب انا انا بحس ان هو يعني انت طالما كده كده مبتلى فتبتلى وانت آه، معاك حاجه تصبرك احسن ما تبتلى وانت ما الله.
وانت ما معكش حاجه الله كده كده هتفقد وكده كده هت كده هتفقد ابن المسلم بيموت وابن الكافر بيموت ما أنا بحسها وابن أوي- النبي مات وابن ال- آه، خ- صناديد الكفار مات يعني أنا بحسها كان المؤمن والمؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيرة من امرهم ان كده كده قضاء الله سبحانه وتعالى جاي تمام فانت مفيش اختيارات غير ان انت تبقى تحت ايه تحت مظله الله سبحانه وتعالى تحت نيه الله سبحانه وتعالى تحت اخلاص الله ضالة سبحانه رضوان الله وعطاء الله لكن مع نفسك كده انسى انسى مفيش إن- يعني خلاص ماشي حلو هتتعب شويه وتزعل وتيأس وت- وتقنط وتقفش وتزعل وفي الاخر القضاء القضاء هو موجود حلوة قوي ان ان سبحان الله آه، آه، خ- يعني آه، خ- انا آه، خ- يعني هابتلى برضو يعني طريق الطاعه برضو عادي ابتلاءات يا أخي. هو ربنا هيرفع عنك كثير ويدفع عنك كثير ان الله يدافع عن الذين امنوا وفي قراءه عشريه يدفع في حاجات كتير ربنا يدفعها عنك بحسها في حديث النبي العدل لي وليا خلاص ربنا سبحانه انت وتعالى عارف يعني ايه ربنا يقوم حرب عشانك حصريا للمقبلين على الله في حاجات حصريه كده بتاعت الناس بتوع ربنا سبحانه وتعالى يعني خ- لما ربنا الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون انت هيبقى جواك جنه انت هتبقى عايش سعيد انت هتبقى عايش مع ربنا حياه جميله الكلمه الجميله اللي انت قلتها انا في ابتلاء بس انا ربنا مخلي لي قلب جنه وانا جوه الابتلاء انا انا انا جوه الابتلاء وربنا مرضيني انا ربنا مالي قلبي خير من عنده وانا هو- وانا في جوه هذا ال- الابتلاء غير ان انا كنت في واحد ملحد وحصل له مشكله بيروح ينتحر في الاخر والعياذ بالله لا لا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كان آه، يعني يؤتى ايه بأشقى اهل الارض وهو من المؤمنين الراجل ده شاف شقاء اتعمى خمسة في شقاء الجنه اه اتعمى شقاء بس كان ايه والغمسه تمام.
دي يعني انت كل عضو في جسمك بيستمتع في الجنه ربنا بيمتع لك مم.
عينيك وتلذ الاعين مم.
ربنا بيمتع لك آه، انفك آه، ختامه مسك ربنا بيمتع لك آه، غ- غ- لسانك انت في الدنيا بتاخد اللقمه بتروح بعد ثواني طعمها في الجنه بتبقى يعني يقول لك في وصف ثمار الجنه بيقول لك تتفتق الثمر عن 70 طعم يعني الثمره الواحده فيها 70 طعم ربنا بيمتع لك اذنك الحان الجنه آه، خ- الحن يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول ادخلوا الجنه انتم وازواجكم تحبرون تحبرون طائر الحباره اتسمى طائر الحباره لانه طائر راقص وطائر بيخ... انت يعني انت في الجنه هتبقى مستمتع لدرجه انت لا تتخيلها غير المتعه الروحيه غير المتعه النفسيه احنا اشتقنا انا الصراحه عايزين بقى يعني عايز اعرف ازاي ازاي انطلق احنا كده اتكلمنا في حته ان انا ممكن ابقى انطلق الدنيا الجنة.
ممكن ابقى
لا لا انا ع- ع- عايز كمان اتخيل ان انا عايز يعني مع يعني حاسس ان في بطولات كده والبطولات دي دايما الشيخ حازم من ساعه ما بدأنا البودكاست آه، بيقول لنا البطولات دي ممكن توصل لها اه انت ممكن تبقى بطل والدنيا بقى ايه ابو بكر من اول يوم ابو بكر عمر من اول يوم عمر الراجل من اول يوم راجل هو حضرتك قلت لنا يعني انت بس ما تبصش على الصوره الاخيره تعالى بص على الخطوات انا عايز اتكلم فيها فعلا على واحد آه، يعني آه، بدا يعني خلاص هو اقتنع وبدا وفعلا حاول كذا مره وكل شويه يلاقي ان هو محل كسر يجي رمضان يسخن شويه بعدين يقع يجي موسم معين ياخد ياخد قرار على نفسه وبعدين يلاقي نفسه ان هو بعد فتره بطل حفظ قران بعد فتره ابتدى ان هو ايه ينتكس يا عم أو بقى كده.
يا عم الحاجات ايوه بقى حبيب قلبي عايز لان أعرف هو رأيك.
بص انا انا عشان انجح في الكليه محتاج ابقى جد صح
طبيعي ومحتاج اذاكر مم.
ومحتاج استمر على المذاكره صح صح.
طيب لو انا واحد نام تحت كوبري ما عنديش مأوى اصلا مهما كنت جد هتنفع حاجه أه، هقدر اواجه و- الجديه وكل ده لو انا عندي اوضه بذاكر فيها يعني- يعني الاول يبقى ليك مأوى في الدين يعني بصوا انت داي عشان تنجح في الدين في شروط كتير اول شرط انك انت ايه انك انت تبقى ليك مأوى في الدين يبقى ليك بيئة ايمان في الدين يبقى ليك صحبة في الدين يبقى ليك شيخ في الدين يبقى ليك آه، آه، ناس سابقينك في الدين بعد كده بقى هنتكلم انك تبقى جد وتبقى راجل ويبقى عندك اوراد وتبقى مستمر عليها انما ما تعتقدش ان انا انا انا لوحدي وهطبق الجديه في الدين هتقف وكل اللي عملوا كده في الاخر وقفوا بيت ما تقعدش في الشارع وتقول انا هكسر الدنيا بيت ايمان دي يا شيخنا اشرحها لنا كده ادينا تفاصيلها يعني ليه ليه سمت ايمان؟ ليه الفرق بينها وبين اي بيئه؟
لان انا عشان ابقى دكتور رحت بيئه الطب كليه الطب انا مستحيل وانا في بيتي انا هجاهد انا هنزل بتاع ال- الجرايد اللي جنبنا اشتري اي كتاب طبي معرض الكتاب كل سنه هنزل وهشتري اي كتاب بيتكلم عن الصحه والبتاع هتبقى دكتور ولو عرفت ان في حد شاطر بقى في الطب ولا حاجه هروح اقول له اقعد معايا ساعتين لوجه الله و... و... و... حبيبي مفيش الكلام ده انت هتروح في بيئه الطب هتتعلم هناك ناس عندها منهج ناس في كتب ناس في سكاشن وراوندات و... ومستشفى و... وهتمر على المرضى وهتعيش وسط الجو ده هتخرج بعد 8 9 سنين آه، بعد بقى الكليه وامتياز والماستر والنيابه هتخرج دكتور
انا فاهم ده في الكليه بس انا مش فاهمه ازاي في الدين يعني انا بروح الكليه عشان في منهج وفي دكاتره عندهم علم دور في الدين على اللي عنده منهج دور في الدين على اللي عنده مأوى دور في الدين على معسكرات الإيواء الربانية دور في الدين على ال... ع- على ده دول موجودين بس معظم الملتزمين هو مش عايز يدور هو مت... مت... متهي... مت... متخيل ان دي حاجه هي هتدور عليه لا مش هيحصل مش هيحصل هي هي عايز نعمل زي مكتب التنسيق كده اقعد ابص على ال- ابص ايام الجامعه وابص على الجامعات وجامعه ايه ودي احسن وايه اللي فيها عايز انت اول أعمل ما كده- بتلتزم محتاج تعمل حاجه اسمها استكشاف الواقع يعني ايه بقى؟
يعني اما بتنزل بلد جديده م.
انت عايز تاكل بس انت مش عارف المطاعم فين انت عايز تنام بس ما انتش عارف الفنادق فين انت عايز ت... ت... يعني طبعا الدنيا مخدومه بسهوله هتعرف توصل للحاجات دي في الدنيا من خلال applications وحاجات زي كده في الدين الحاجات دي موجوده بس هي ملهاش applications للاسف في الدين الحاجات دي موجوده وموجوده كتير حاسس حد يفتح جوجل مابس يكتب ملتزمين اه اه بس انت بقى للاسف للاسف اه تكتب مربي فيقول لك بقى انت عايز انا مربي اه آه، كان زمان آه، كان زمان في ب- بس الكلام ده كان من حوالي 15 سنه كده كان في ناس عامله حاجه زي كده آه، للدروس في ال- في البلد كلها انت منين انت محافظه ايه عندك درس كذا يوم كذا ودرس كذا يوم كذا ودرس كذا يوم كذا آه، ال- ال- الح- ال- الخير موجود فعلا بس للاسف يعني للاسف الواقع دلوقتي ان انت اللي هتدور عليه ادور برضو على ايه يعني انا لسه برضو يعني ادور على مسجد ولا ادور على واحد صاحبي يشدني ولا ادور على هتدور على معهد كل ده آه.
هتدور على آه، هتدور على كل ده هتدور وبيئة على ايمان حضرتك قلتها يعني آه، آه، هروح الاقي ايه فاعرف ان دي بيئه ايمان يعني انا ماشي كده هروح الاقي إيه- يعني آه، إيه- بيئه ايمان بتعمل ايه يعني بيت الايمان دي مسجد في مكان مم.
مسجد في مكان في صحبه صالحه بيتقابلوا ولو مره في الاسبوع و- ولو اقصد فرض في اليوم صلاه واحده في اليوم يعني مثلا بيتقابلوا كل فجر او بيتقابلوا كل عشاء على حسب ظروف كل بلد بقى وعلى حسب ظروف الايه الدنيا اللي في المكان ده ولما بداوا يتقابلوا بداوا يعملوا مع بعض اعمال ايمانيه في المكان بداوا يعملوا مع بعض مثلا انت ما تيجي نطلع تدبر ما تيجي نعمل جلسه ايمانيه ما تيجي نجيب حد يحفظنا قران ده بيئه ايمان طيب في نوع تاني من انواع بيئه الايمان اه مجموعه شباب متدين او مجموعه بنات متدينه وبيتقابلوا مع بعض مره في الاسبوع في اي مكان في بيت حد منهم وبيعملوا مع بعض برضو اعمال ايمانيه لانهم مش عارفين يلاقوا مسجد مثلا او ظروف حياتهم مش قادره تجيب ده برضو دي بيئه ايمان طب في تصور تالت لبيئه الايمان اه محافظ قران عنده مسجد او عنده دار تحفيظ قران وبيحفظ شباب او بي او واحده بتحفظ نساء او وا- اخ- واخد بالك وعنده ناس جميله بتحب الحفظ فهتروح هناك وانت بتحفظ هتتعرف على ناس مقبله على حفظ القران وكل واحد منهم وراه قصه اصل كل واحد منهم سابقك في عمليه الاستكشاف دي كل واحد منهم سابقك يعني ايه يعني ده آه، بيروح للشيخ فلان بيطلب معاه علم خد بالك اخ- انت اما تيجي تحفر بقى مع كل واحد منهم هتكتشف ان كل واحد منهم ايه وراه حكايه وعنده ابواب جميله جدا كل واحد منهم لسه التليفونات بتاعته مليانه كنوز انا كنت بقول لاصحابي من الدعاه كده انا عايز ازور كل واحد منكم في بيته انقي شويه كتب من المكتبه بتاعته لان أنا- ده بقاله 20 سنه بينزل معرض الكتاب بقاله 20 سنه بيدور بقاله 20 سنه بيطبع بي دي افات معينه فكل داعيه من الدعاه بقى مكتبته فيها كنوز غير الداعيه التاني فانا عايز اخد خلاصه عمرهم بقى فانت داخل خد بالك ان كل واحد من اللي قاعدين دول قصه يعني دلوقتي قاعد مع احمد كنزي احمد قص آه، كنزي آه، آه، احنا عملنا مع بعض البودكاست وبعد كده اتشرفت والله يا احمد وانت رميت سنارتك في بحر اسكندريه طلعت كنت مره ماشي في اسك- اسكندريه كنت في مشوار في رمضان بالنهار فلقيت واحد واقف قدام بحر اسكندريه بقى بالنسبه لنا طبعا احنا مش من اهل اسكندريه حاجه جميله ومهابه وبحر فعلا فيه مهابه غريبه يعني وجميله لقيت واحد قاعد بيصطاد وفي الاخر قام مطلع السناره لقيت بسريايه والله رحت اديت الدرس يومها في التراويح في المسجد بتاعي في المنصوره قلت له اوعى تقف قدام بحر اسكندريه وتطلع بسريايه آه، فعلا آه، فاحمد كنزي ده واقع وبقاله سنين وبالتاكيد انت تعرف دعاه كتير جدا وبالتاكيد انت عندك علاقات قيمه جدا تاكيد تليفونك اللي قدامك ده في كميه شركاء نجاح ممكن يغيروا لي حياتي لو اتعرفت عليهم
يعني حضرتك قصدك ان انا ابقى ابقى شخص اجتماعي مثلا ابدا اتعرف على الناس اللي حواليا ادور عليهم في حاسس ان هي اكتر من اجتماع لاغي الحياة عشان networking الحياة كده، لغيك.
ش- ش- شبكيه الحياة.
شبكيه اه يعني حاسس ان هي- ان انت بتاع زي كده ما بيجي يقول لك انت محتاج تعمل database تحط اسامي الناس مش لازم تكون اجتماعي انا في ناس اصحابي وحبايبي وكانوا اصحابي جدا اما اتعرفت مثلا على هيمنه آه، عدت مثلا كل شهر لو افتكرت ابعت لحد منهم واتسايب شغل مساحه في حياتي حقيقيه استبدل جزء في حياتي كان آه، فاضي بجزء كان ناجح وكان قوي فشغل مساحه حقيقيه في حياتي احنا هنيجي بقى للنقطه الثانيه دي في فرق بين صحبه الحب وبين شركاء النجاح يعني أنا- يعني بص انت اه في حاجه اسمها الاخلاص في العباده اخطر عباده محتاجه الاخلاص فيها عباده الصحبه ايوه مفيش مشكله يا سيدي انا انا انا بحبك انت لذيذ جدا انا بسهر معاك بس انا راجل اعمال انا ال- فلان ده لما بقعد معاه بعمل معاه صفقه بكسب منها 500 مليون وفلان ده لما بقعد معاه بعمل معاه صفقه بكسب منها 100 مليون وفلان ده لما بعمل معاه بقعد معاه بيقول لي ايه رايك انا عندي ارض في الساحل الشمالي خدتها ايه رايك انك انت تدخل وتمول وتبقى في قريه سياحيه هكسب لي 3 4 مليار يعني انا مش بقول لك الغي الحب من حياتك مش بقول لك دوس على قلبك مش بقول لك دوس على قلب الناس اللي بتحبك انا بقول لك انت قدامك فرصه تبقى مالتي ملياردير آه، حط الحب و- وعلى فكره عارف الصدمه ايه ان العلاقات دي انت تكتشف ان فيها ناس لذيذه جدا وفيها ناس بتعرف تتفسح وتستمتع اكتر من اللي فاتوا كمان هتلاقي كل حاجه هتلاقي و... بس هي دايما يعني خصوصا بقى يعني ممكن يعني ابراهيم يفتكر الكلام ده دايما بيبقى في حاجز ان انا جاي من من صحبه ومن ومن بيئه معينه بدخل على صحبه تانية ب- بطريقه هزار م- معينه ب- بطريقه لبس مختلفه بخلفيه مختلفه التوليفه دي بقى تاخد وقت عادي آه.
اما بتحاول من قناه لقناه اصلا وانت بتتفرج على في توليفه بحس ناس كتير م- بتبقى يعني- مش يعني عارف تحسب إحنا- نجوميتها عارف كنت نجم في اصحابي فاهم اه مش نجم يعني اجمد واحد في الشله بس نجم اللي كنت يعني خلاص كنت معروف.
نجم بسبب ايه بسبب ان احنا يعني بسبب انك انت بتقودهم مثلا انت اللي بتجيب المخدرات مثلا ليهم خلاص يا شيخ بعدي انت اللي جايب ايوه يعني بس اسمعني يعني اصل النجم ده جاوب سبب نجوميتك ما سبكش انت كنت نجم عشان ظريف كنت نجم عشان شخص- شخصيتك قويه كنت نجم عشان ناجح كنت نجم عشان عندك روح مبادره كنت نجم عشان عندك قياده مجتمعيه ليهم كنت على فكره انت اللي كنت بتجيب لهم المخدرات ده انت لقطه ده انت اللي هتجيب لنا ال- المحافظ اللي هيحافظنا بعد الالتزام خيارهم في الجاهليه خيارهم في هجيب الاسلام dealer بس من نوع تاني اه انت كنت dealer
هجيب dealer انت انت كنت انت اللي قلبك جامد وانت اللي بت بتجرب ال يعني انت كنت بتعمل انت الحاجه على فكره انت اللي هتبقى قلبك مش أنا جامد يا جماعة، وهيتفتح مش أنا.
عليك الصدور عمر بن الخطاب لما اسلم هو اللي نزل الكعبه في نفس اليوم وخد حمزه بن عبد المطلب وخدوا الصحابه صفين وراهم واعلن عن الاسلام ما زلنا اعزاء منذ اسلم عمر ليه؟ هو شخصيته كده على فكره انت ما خسرتش اوعى تفتكر انك كنت مميز بسبب المعصيه انت كنت مميز بسبب الشخصيه الرياديه اللي عندك فزي ما كنت رائد في المعصيه هتبقى رائد في الطاعه امراه العزيز في المعصيه وراودت من الروادان ومن الرياده كانت رائده في المعصيه وساءت النسوه كلهم في المدينه وراها في ال في ال في مراودة يوسف دي لما اسلمت اي لما بقى يعني عرفت ربنا قالت ايه وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم قال الكلام المفسرين أصلا مستنكرين إن في امرأة زيها تعرف تقول الكلام الكبير ده وهو كلامها بس يعني معقولة هي بقت عالية قوي كده اه والإنسان اللي ما, ما, ما تقسش بالعكس زي ما كانت قائدة هنا بقت قائدة هنا ف... فانت يعني ربنا بيقول على اهل النار فما اصبرهم على النار المفسرين قالوا يعني ايه هم اثبتوا صفه التعجب لله من الايه دي لان ما هنا ما التعجبيه ربنا بيتعجب من همم اهل المعصيه في المعصيه فما أي ما اصبرهم على اعمال النار لن تؤدي بهم في الآخرة إلا إلى جهنم ده ده قول من أقوال المفسرين يعني ده الناس دي صبرها عجبت من جلد المنافق وعجز الثقة هم طلعوا القمر و- وشقوا الذرة وعملوا الفيمتو skin technology وعملوا ال stem cell technology وأنا كان واحد من المشرفين بتوعي في زمالة أمراض الكلى آه، كان بيقول كلمة يعني هزت قلبي قوي كنا قاعدين معاه في محاضرة وقعد يشرح لنا بقى حاجات صعبة بقى في جديدة وأنواع خلايا فكل الناس اوف آه يا دكتور كفايه قال من العار ان يكافح الغرب حتى يصل الى هذا الكلام ثم يعجز المسلمون حتى عن فهمه ده انا مش بقول لك اكتشفه ده انا بقول لك يا اخي افهمه انت مش طايق انك تصبر عشان تفهمه هو صبر لحد ما اكتشفه ف...
طب انا طب انا دلوقتي يعني خلاص خدت الهمه ودورت على بيت الايمان وجبتها وبرضه بقع بلاقي نفسي لا إن لا أنا- لا لا ثانية واحدة بقى ثانية واحدة بس بص آه، آه، آه، لا آه، آه، انا دورت لحد ما لقيت الشيك اللي بالمليار دولار وبرضه لسه مش عارف اتجوز لا استنى، استنى، استنى.
لا.
خلينا في الشيك ابو مليار دولار خلينا في دي لان ملتزمين كتير مش مش قادرين يفهموا ان ده اول الواجبات بعد الولاده ولاده قلبك في طريق الدين استكشاف الواقع الديني انزل دور انزل انزل دور على رزقك انزل هنا كنوز هنا بترول يعني الف على ال- على المجهودات اللي موجوده اي معاهد موجوده اي مساجد اي صحبه اعرف ان ادخل هنا في بقى درس هنا في ادخل حاجة.
بقى ده في آه، صفحات آه، صفحه فلان بيعمل مقاطع آه، دينيه س- انت انت نفسك انت ه- يعني كل حاجه عارف اللي بيشد حبل م.
كل ما بيشد حته بتجيله الحته اللي بعدها انت كل ما هتاخد خطوه هتلاقي ربنا بيفتح لك خطوات دور شويه على دينك دور واما من جاءك يسعى وهو يخشى جاءك هو اللي راح يدور على دينه مش النبي اللي راح يدور عليه هو اللي راح يدور على الدين بتاعه ربنا سمى الصوره باسمه سوره ابن ام مكتوم الاسم الثاني ليها دور على دينك شويه هتلاقي بيئه الايمان في مساجد ما تدور انت ما سمعت يعني تعالى نتخيل كده انا في المنصوره التزمت اه انا عارف ان مسجد التوحيد ده فيه حاجات حلوه وفي ناس متدينه كده وما تروح تشوف كده هتلاقي تحفيظ وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي اه ده انا اسمع ان كان في شيخ اسمه الشيخ فلان بيدي درس آه، آه، خ- وخد بالك انت اول ما تدخل المكان كل واحد من دول قصه يعني كل واحد هتلاقي في المكان قصه خليك جريء وتعرف مفيش تحفيظ قران هنا طب مفيش حاجه هنا اتكلم فتح لنفسك سكك طب لو انا رحت وفتحت يعني انا قصدي ايه خلاص رحت وفتحته فعلا بدات وبدات تحفيظ يعني بدات احفظ حقيقي كل واحد بقى من اللي في التحفيز هيفتح لك سكه في الدين تانية انا قصدي ان انا بدات وبعد بعد فتره لقيت ان انا ايه بكسل لقيت ان انا آه، آه، زهقت ايوه دي بقى المرحله التانية بس لما دي تنجح طيب انا هو غالبا غالبا يعني اللي هيحصل انك مش هتكسل وهتزهق غالبا انك من كتر الابواب اللي هتتفتح لك في الدين هتتشتت يعني اه ده ده مش ده اللي هيحصل ده انت فعلا لو استرجلت في الاستكشاف ورحت التحفيظ ده فتعرفت فقعدت بقى تتكلم مع ده وتتكلم مع ده ورش لك رشتين في الاول يا مولانا مفيش مانع رشه شوكولاته مفيش مانع اه ادخل بقيمتك كده خ- ادخل بغ... حسس الناس ان في حاجه جميله دخلت فهتلاقي الناس بدات تتعرف عليك وبدات تتكلم معاك وبدات آه، آه، ت... آه، ت... يعني ايه تحس ان في حاجه جميله آه، خ- شفت احمد كنزي ما- طب تعالى ما نقعد مع بعض ساعه وانا قاعد معاك معمل التحاليل اللي في دماغي شغال عرفت انك بتروح للشيخ فلان إيه، طب ما تاخدني معاك آه، آه، آه، لقيت هيمنه قعدنا نتعرف في ناس جميله كتير وهيبداوا يفتحوا لك سكك وكل سكه ادخل انت في الاول بتستكشف انت لسه مش مطلوب منك منهجيه دلوقتي لسه مش مطلوب منك ده دي مرحله ايه مرحله حلوه كده انت لسه بتفهم الموضوع ايه لحد ما هتلاقي حد منهجي بقى ياخدك بقى في ايه في طريق منهجي طب مش مش ماشيه بمزاجي الاول يعني هل احنا مش ماشيه بمزاجي النهارده مثلا عايز اقيم الليل فاقيم الليل شويه بكره عايز اقرا قران ما احنا لغايه دلوقتي احنا متفقين ما فيش منهج ولا في حاجه انا ب- اه ماشي أنا ماشي مزاجك بخبط دلوقتي ماشي بدور.
بمزاجي ماشي بمزاجي بقى النهارده جميل.
مثلا ورايا جميل.
عايز مثلا النهارده حلوه قوي قوي مقبوله مقبوله في اول شهرين في الالتزام مقبول الكلام ده شهرين طيب بس ده في ناس سنين كده ده انا حلو ده يعني انا كنت عامل ما هو مش حسابي.
هيوصل لحاجه من كل فيلم واغنيه ده أعمل- مش هيعمل طب حاجه اعمل ايه يعني انا دلوقتي قاعد بتكلمني ان انا عندي انا متخيل ده عربيه تتركب غلط بعد 20 سنه يبقى عايز يتفك ويتركب صح لا ثواني ثواني معلش اصل احنا دلوقتي بنتكلم على واحد ملتزم بقاله مثلا 10 سنين ايوه حبيبي وهو ده حاله يعني هو ده حاله ان مفيش انا مشكله آه.
ريستارت ما هو مفيش نصب في طريق ربنا والله ما في نصب ت- انا انا بقيت في ثالثه ثانوي بس انا اصلا معيش شهاده محو اميه ما هو اصل أنا- مفيش الكلام ده بقى هترجع تاني عفوا.
هرجع ازاي والله اديك ابتدائي في في سنه واحده وخد شهاده محو اميه وانقلك على اعدادي مفيش مشكله بس انت هترجع تاخد لا صحيح يا كابتن كنت قاعد كده واحنا بالمساجد بيقعدوا يوزعوا علينا جداول كده اقول لك ام دي مش عارف هتقعد تكتب فيها مش عارف صلاه ايه ومش عارف صلوات و- صلوات و سوره الكهف مم.
اول قصه فيها قصه ايه قصه بيئه الايمان مم.
قصة الصحبة الصالحة أو إلى الكهف اللي هو بيئة الإيمان أصحاب الرقيم اللي هو يعادل القرآن عندنا كده اللي هو بقى الارتباط بالوحي والعبادة وعبدوا ربنا مع بعض وعاشوا حياة اجتماعية مع بعض فالبداية بيئة الإيمان حلو.
دي البداية القصة الثانية قصة الدعوة الفردية صائز قا- قال له صاحبه وهو يحاوره بقى وماشي معاه ودخل جنته معاه وقعد يكلمه عن ربنا سبحانه وتعالى فدي الدعوة الميدانية دي القصة الثانية القصة الثالثة طلب العلم لها أبرحوا حتى أبلغ موسى راح للخضر و... واتكسر بقى للعالم بقى و- واتعلم منه القصه الرابعه قصه نشر الجهاد في الارض اللي هو قصه ذو القرنين وقصه ال ال نشر التنميه والنهضه في الارض بنى لهم السد وهو بي- بيفتح البلاد يعني يبقى ال... انما ينصر الدين بالعلم والجهاد العلم والجهاد دول القصه الثالثه والرابعه طب القصتين الاولانيين لازمتهم ايه انت مش هتبقى النموذج بتاع القصه الثالثه والرابعه الا لما تعيش حياه ابتدائي واعدادي بتاعت القصه الاولى والثانيه طب تصدق بقى ان انا دخلت على العلم من اول الالتزام ونفعت نفعت مين انت هتفضل معاق معاق قلبيا طول عمرك هيفضل عندك مشكله في نيتك يعني انا مشكلتي ان انا كده- هيفضل عندك مشكله في نفسيتك بالظبط يعني انا بتكلم على يعني انا بتلاقي كل شويه آه، اثبت ورد واقع منه آه، اثبت قيام ليل واقع بس يعني ورد أحفظ وقع.
عايز عايز الفكره نحرر الفكره اصلا يعني وانا اصلا محتاج يبقى ورد واوراد وفكره ان انا يبقى عندي حاجه ثابته في حياتي و... وانا اصلا بالنسبه لي اه ادومها وانقل اصلا فانا بالنسبه لي يا عم ركعه وتر مثلا يعني ايه ورد؟
ورد يعني آه، عمل تعبدي ثابت مستمر آه، لو حصل زلزال انا مكمل عليه هو اسمه اصلا الاسم السني حزب يعني النبي عليه الصلاه والسلام يقول اني طرأ علي حزبي من القران يعني ايه يعني خ- اتشغلت في الدعوه عن آه، الحزب القراني بتاع النهار بس هي ناس خدت آه، و- كلمه ورد وايه وعلى فكره ورد وحزب الاثنين في اللغه بمعنى واحد اي ورود الماء يعني انا لازم اشرب كل يوم انا لو ما ما شربتش بتورد ال- عليه يعني بفضل اروح له كل شويه اه اه اه ما هو سموه عشان كده ورد آه آه ال- النبي عليه الصلاه والسلام كان عنده ورد قران نهاري حوالي جزئين يوميا آه دول كان بيقراهم بسرعه شويه كان ممكن يبقى راسه في حجر السيده عائشه ويقراهم وعنده ورد تاني ليلي كان برضه حوالي جزئين بس كان بيقعد نص الليل يقراهم دول بقى القى السمع وهو شهيد كان بيقراهم بالراحه قوي قوي عليه الصلاه والسلام وكان عنده اوراد صلاه كان عنده ورد 11 ركعه قيام ليل كان عنده ورد سنن الرواتب كان عنده النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها كانت اوراد يا جماعه النبي عليه الصلاه والسلام كان اخطر نموذج time management في الحياه النبي عليه الصلاه والسلام حياته كلها يا اوراد يوميه يا اوراد اسبوعيه يعني النبي عليه الصلاه والسلام عايز يزور مسجد قباء ثبت كل يوم سبت المسجد قباء كل يوم سبت لمسجد قباء النبي عليه الصلاه والسلام عايز يعمل درس نسائي ثبت كل يوم اثنين لدرس النساء عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام عايز يجمع زوجاته كل مع بعض كتير عشان ما يبقاش في الشحناء اللي ما بين ال- زوجات الرجل الواحد ثبت كل يوم من المغرب للعشاء اجتماع لزوجاته التسعه في بيت اللي ده الدور بتاعها عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام عايز آه، آه، يا جماعه ده الجماع النبي كان ع- كان عنده وقت للجماع عليه الصلاه والسلام قبل نومه السحر الاعلى عليه الصلاه والسلام النبي كان بيرتب كل حاجه في حياته النبي عليه الصلاه والسلام كان بيحب في نهايه عمره يزور قبور البقيع كانه يودع الاموات والاحياء عليه الصلاه والسلام ثبت يوم السيده عائشه لزياره قبور البقيع يعني النبي كان ب- ورد زياره المقابر عنده كل اربع ايام مره لان السيده سوده وهبت يومها للسيده عائشه في نهايه عمرها فالنبي عليه الصلاه والسلام كان بيزور المقابر كده مرتين في الاسبوع تقريبا عليه الصلاه والسلام يعني انا كمان محتاج ازور المقابر الاوراد مش بس اوراد عباده في اوراد في اوراد مجاهده في اوراد تدبر في الخلق بس او تدبر في المقابر معلش أنا قبل ما نخش على كمان على وعلى فكره أنا العلماء لما- قالوا ان الورد مش بس العباده ده المذاكره ورد الورد ده ما أنا اللي كنت هو لسه هاجي لحضرتك عمل حالا.
ثابت انا كنت بكره الجداول تمام اي حد يقول لي جدول محاسبه بتشل نفسيا تمام وبعدين ابص فيه كده اقول بص انا مش هعمل الجدول ده وبعدين بحس ان انا م... بحس ان انا مرائي بحس ان انا ايه انا مرائي اه بقعد هتعرف الناس بيه ولا ايه؟
اه آه، الاقي بقى حد بيقول لي تعال نبص على جداول بعض ونساعد بعض ونقوم مع بعض و... والاقي نفسي انا مفيش عمال- مشكله ان المربي بتاعك يطلع احيانا على بعض آه، آه، الجداول دي عشان يتابعك ويقيمك اه انا بقى اصلا فكره ان انا ب- بكتب الجدول دي بت...
في ناس بتتخنق من فكره ان حياتي تبقى حله محشي مترصصه جنب بعضها انا عندي ساعه دي كذا وبعد كده دي كذا وبعد كده دي كذا هو فعلا دي حاجه خنيقه وعلى فكره هو لا وصعبه يعني صعبه ان انت كمان تفضل لا، لا، لا، متفكر.
أنا ببص ممكن كده على تحس إن نفسي.
انت يعني إيه اه لما- اه اه لما آه.
اول لما عشان تقع كده منك حاجه تحس ان انت ما هيش انا مش نافعه بقى بقول لك حول كل حياتك لاوراق انا بقول لك كل ما لا يسعك ان يسقط من حياتك يجب ان تحوله الى ورد يعني انا مش بقول لك انك خليك بني ادم آه، روبوت بيصحى عندي ساعه كذا نص ساعه كذا ساعة انا اعرف ناس كده يعني و- وحياتهم صعبه جدا على فكره انا جربت كده فتره انا مرضت ما قدرتش استحمل اصلا حاجه تخنق فرجعت لفكره ايه بقى لا انا الحاجات المهمه قوي قوي هعملها اوراق بجد المهم قوي قوي هعملها قوي قوي قوي هعملها اوراد و- و- و- وهسيب مساحه مفتوحه في حياتي آه، لل- للشغل اللي بيسموه الحركه الفطريه اللي هو ايه انا فاهم انا ورايا ايه كويس عارف مم.
وبقيت وازنها جوايا فاهم ازاي هوازن ما بين الفسحه وال ومثلا والانطلاق في الدعوه والانطلاق انا فاهم ومسؤوليات بيتي و... انا الحاجات دي يعني بص في طياره وفي قطر ففي القطر ما يعرفش يمشي غير على الشرطين حط لي شرطين امشي مفيش حاجه اسمها تقول لي اوصل من غير شرطين الطياره مالكش دعوه بقى وصلت ازاي انا اوصل انا اعرف اجي كده واجي كده واعرف اوصل في الاخر فانت حط جزء من حياتك قطر في جزء من حياتك شرطين ده هيبقى كده وتعود نفسك مع السنين ان نفسيتك تقبل ده وفي جزء من حياتك يا عم انت طياره يا عم يعني ايه الدنيا عندك واسعه فيها انما لازم الزام ان الزمكموها لازم الزام يعني انا عارف ان انا لازم الزم بس انا برجع بعد الشغل مثلا عارف ان انا عندي دلوقتي ورد م- بس انا مش مش هعمله عايز اقعد عايز عايز إيه، اريح لانه مش واقعي يعني فكر الاول ليه مش قادر تعمله ممكن مش قادر تعمله لان نفسيتك لسه مش طايقه ده خلاص احترم طاقتك النفسيه اديها على قدها دلوقتي بلاش تحط الورد بمشاعرك حط الورد بواقعيه هو معظم الاوراد بتفشل ليه لان كل واحد ملتزم بالذات اوراد اللي هو بعد رم- جدول العباده بتاع نهايه رمضان ده اللي هو بقى واصوم كل يوم مش عارف ثلاث ايام وهقوم كل ليله 17 ساعه وهحفظ القران في شهرين كل يوم ثلاث ايام اه بص بقى و- و- و- ما هو بقى هو قاعد يعني ايه قاعد بقى ايه خ- خلاص هو هو من كتر ما يعني هو الدنيا عملت معاه ايه وما تفصلنيش يا عم شيخ. يا ابني هتقع يا ابني ما فيش ورد عباده كده ابدا make the first step minor step خلي اول خطوه اسهل خطوه اطلع بس اتحرك يا عم خلي العربيه بتاعتك تمشي على سرعه 15 كيلو في الساعه اتحرك الشلل اللي انت فيه ده البركه ال- البركه ال- الراكده بتاعت حياتك دي حركها شويه خلي ورد القران في الاول صفحه صفحه في اليوم بس شيخنا صفحه حاجة في اليوم تعجز عنها.
اه وبعدين اه ما حاجه تعجز عنها بس انا بحس ان يعني الورد ما بيعملوش هتعمل ايه بالسلامه بقول بقول ان انت يعني تخليه حاجه لا تعجز عنها اللي هو حتى لو انا مشغول ومش قادر ومش طايق هعملها بسيطه جدا حاجه بسيطه لا بس انا بحس ان انا لازم ايمانيا يعني انا أنا بحس ان هو آه، طبعاً يعني سؤال تاني.
اه بحس ان هو يعني ايه يعني عيب قوي يعني لما لما ابقى 8 ساعات في الشغل و...
ده فقه في الدين ده علو فهم في الدين ده نضج انت فاهم ان دي طاقتك دلوقتي ثم مين قال ان انت هتكمل حياتك كلها صفحه في اليوم مين اللي قال الكلام ده وانا برضو مش بتكلم على ايه انا مش بتكلم طالب في الجامعه فيقوم قال لي صفحه في اليوم لا انت احنا طلبه ده شهر عسل حياتك انت فعليا فاضي يعني فعليا انت لو بتذاكر اربع ساعات يوميا انت هتجيب امتياز في الاخر اه، اه، الا لو طبيعه دراستك طباعه خاصه يعني يعني اه، يعني بتكلم على الاغلب يعني انا بتكلم ان انت بتشوف ظروفك بواقعيه ورد العباء هو النبي عليه الصلاه والسلام كان بيختم القران كل قد ايه كل اسبوع معظم العلماء قالوا كل كل اسبوع أسبوع.
عليه الصلاه والسلام النبي ليه ما قالش ان هو بيختم كل اسبوع على فكره ما فيش حد دي معلومه غير مؤكده مم.
يعني ده كلام است... استنتاج العلماء تكهنات يعني مش بس استقراء كده مش كلام.
انما هو ما فيش ولا نص صحيح صريح ان النبي عليه الصلاه والسلام كان بيعمل كده طب هو النبي ما قالش ليه لان النبي عليه الصلاه والسلام يعلم ان قضيه الورد دي قضيه على حسب حالك وعزيمتك ودي قضيه مع الايام أ- أ- هيجي واحد آه، آه، ملتزم وهو آه، التزم بعد ما بقى زوج آه، و- و- واب الاولاد وعنده شغل وبيعمل دراسات عليا و- هاجي اقول له اختم لي القران كل اسبوع انت بتقول ايه انت بتحطمني ما هو انا انت بتديني تصورات مثاليه بتحطم لي نفسيتي انا مشكلتي انما لازم يبقى في ورد مش المهم وردك قد ايه ورد قد ايه احنا الثلاثه قاعدين اهوت في البودكاست لازم كل واحد فينا يبقى له ورد طب انا هحكي على حاجه انا انا انا بقى مشغول في الدعوه جدا ومشغول في ظروفي جدا وعندي ظروف صحيه الفتره دي وداخل مثلا مقدم على دكتوراه في ال- في امراض الكلى خلاص يا سيدي انا ورد الايام دي هيبقى صفحه وهصلي ركعتين ضحى بس وهوت الركعه قبل ما انام وممكن الصفحه دي كمان اقراها في ال- في الركعه وهعمل ورد دعاء دقيقه واذكار الصباح والمساء هقول ذكرين بعد الفجر وذكرين بعد العصر ها وبعد الصلاه مش هقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله اكبر 33 انا هقول كل واحده من دول 10 هاخد باقل حديث صحيح فيهم وهقول ايه الكرسي والحمد لله والشكر لله آه، انا بس اثبت انت بس
هو ده زي حديث ال- ال- ال- الراجل اللي جه للنبي وقال له ماذا علي فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له خمس صلوات و- وتصوم وخلاص على كده آه، فالنبي قال احترام أفلح.
المرحله احترام المرحله لا، أنا- الراجل ده بعد كده هينطلق اه يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما- ما قالش ان هو ده النموذج
اصل هو ده مش طالب تربيه برضه هو ده كان واحد طالب نجاه من النار يعني ايه اللي انا انجو بيه من النار انا دلوقتي بكلم طالب التربيه يعني واحد عايز يتر... انا عايز ابقى راجل انا عايز ابقى بطل في الدين انا عايز ابقى نجم بعد 20 سنه في الدين انا عايز ابقى داعي الى الله او واقف على ثغر من ثغور الدين انا بس مشكلتي في ال- فكره الاوراد وفكره الحاجه على طول بحس دايما اللي اكتر حاجه بتوقفني ان انا دايما حاسس ان الاوراد دي لازم ابقى حاسس بيها قوي ولازم اصلي النهارده ال- لا لا لا لا لا ده كده انت من اولها ده بقى الفكر المشاعري المدمر البكاء لازم لا لا لا خالص أنا- الورد ده غير وق... غير المجاهده يعني في حاجه اسمها المجاهده وقفات المجاهده لا لا الاوراد قلبك عايش قلبك مش عايش الاوراد كل دورك فيها انك تؤديها بتركيز بتركيز عادي لا مطلوب منك انك تبكي ولا مطلوب منك انك انت ت... ت... إيه، بص يا جماعه مش هستمتع بص.
بالعباده دي مش مهم تستمتع انت عايز تدخل الجنه ولا عايز تستمتع ما- أنت كده تدخل الجنة.
خش الجنه ومش عايز هتطلع.
تحقق هتستمتع ما تخافش بس بعد فتره يعني ربنا سبحانه وتعالى قال للصحابه بعد خمس سنين اوراد عباده ايه الم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم الخشوع ده مقام من مقامات الايمان ها جه الوقت بقى اللي تطلع مقامات الايمان ده بعد خمس سنين اوراد بعد خمس سنين احنا مشكلتنا انا دخلت وانا بقالي اسبوع انا لسه ما عيطتش انت مستعجل ليه هتعيط والله وهتقف في التراويح ت- هتعمل بص أنا كنت وهيقعدوا بقعد- يدوك مناديل كنت بقعد في الصاله اقعد اعصر عينيا كده دمعة هتنزل من- آه، ما تقلقش يعني بلاش بلاش القفش على نفسك في الطريق تطني عمرك لهثا تجري في الدنيا تدور والله تكفل لغراسك رزقا مقدور